بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين كل سنه وانتم طيبين واسبوع الالام هو اغنى اسبوع في الكنيسه في السنه كلها بالرغم ان اسمه اسبوع الالام وده بيخلي الواحد فينا يسال سؤال ليه الالام ليه ربنا اختار طريق الالام والعذاب وبالتالي نفس السؤال لينا ليه ربنا بيسمح بآلام لأولاده بالرغم من محبته ليهم السؤال ده سبب إلحاد ناس كتير النهاردة العالم الملحد أكتر من العالم المسيحي وأكتر حجة بيقولوها لو كان ربنا ده إله طيب ما كانش سمح بكمية الآلام اللي في الدنيا والعذابات والمآسي والمحن والحروب وده الموضوع اللي عاوزين نتكلم فيه بنعمة ربنا لماذا الألم ليه ربنا بيسمح بآلام وليه بيسمح بتجارب وهو كمان اختار لنفسه آلام أكتر مننا آلام الصليب دايما سؤال ليه في الأمور الروحية يفضل سؤال معلق يعني عندنا بعض الإجابات لكن ما عندناش الحقيقة كاملة فأول إجابة وآخر إجابة لسؤال لماذا الألم هي الكلمة اللي قالها معلمنا بولس الرسول في رومية 11 لما قال ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء لما تلاقي شاب بيموت فجأة وبيترك والديه في حزن شديد والناس كلها تقول ليه أول إجابة تيجي في بالك ما أبعد أحكامه عن الفحص لما تلاقي طفل بيتولد معوق وهيعيش طول حياته متألم وسبب ألام لكل اللي حواليه نفس الإجابة ما أبعد أحكامه عن الفحل وطرق عن الاستقصاء وهكذا كل أنواع الآلام بما فيها الآلام الصعبة كل أنواع الآلام بما فيها الآلام القاسية والتجارب القاسية أول إجابة هي الإجابة المتواضعة بتاعة الإنسان اللي بيعترف بجهله محدش يقدر يعرف ليه ما أبعد أحكامه عن الفحل والناس تحت ليه دي تكتر وتقول طب ليه دلوقتي طب ليه فلان بالذات طب ليه اللي حواليه ما حصل لهمش نفس الكلام طب ليه أنا طب ليه مش زمان طيب, طيب وهكذا وتلاقوا أسئلة ليه دي في الآلام والتجارب لا تنتهي بينما الكتاب يقول ما أبعد أحكامه عن الفحص وهنا في قصة جميلة عن أنبا أنطونيوس تقروها في البستان أنبا أنطونيوس نفسه وهو متوحد في فترة من حياته انشغل بالسؤال ده شغله سؤال ليه في ناس بتموت في شبابها وفي أشرار بيعيشوا ويعمروا وليه في ناس تتولد بعاهات وليه في ألام أشكال والوان في البشر وفضل يصلي وصايم فترة طويلة لغاية ما جاله صوت من السماء يقول له يا أنطونيوس اهتم بخلاص نفسك ودع هذه الأحكام لله وحده نفس الإجابة بلاش تغوص في الأسئلة دي لأنك تحتار انشغل بخلاص نفسك وسيب الحكم ده لربنا هل معنى كده ان احنا مش هنفهم ابدا ايه اللي بيعمله ربنا لا احنا بنفهم لكن زي ما قال معلمنا بولس الان اعرف بعض المعرفة هنعرف شوية والمعرفة الجزئية دي معرفة نكتشفها مع الايام يعني يمكن وقت التجربة ما نعرفش وما نفهمش ويتم فينا اللي قاله ربنا يسوع له المجد لبطرس قال له لست تفهم بعد ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعد يمكن دلوقتي ما تفهمش لكن بعدين يمكن تفهم مرة قابلت دكتور كبير في السن وقال لي بص أنا مش عارف حاجة في الإنجيل ده كله غير آية واحدة بس قلت له إيه الآية دي اللي يعني عارفها من الكتاب كله قال لي الآية اللي بتقول خير لي أنك أذللتني قلت له اشمعنى دي قال لأني أنا دي الآية الوحيدة اللي أنا فاهمها كويس خير لي أنك أذللتني حتى أتعلم وصاياك قال أنا طول عمري بعيد عن ربنا إنما ربنا ذلني ذل والذل ده هو اللي عرفني طريقه وهو اللي ضبط حياتي فأنا فهمتها بعدين خدت غلب عشان أفهمها لكن فهمتها لست تفهم بعد ما أنا أسمع ولكنك ستفهم فيما بعد الكلمة اللي هنسمعها يوم الخميس في خميس العهد والمسيح وهو بيغسل رجلين تلاميذه وبطرس مستكتر ان ربنا يسوع يغسل رجليه يقول له معلش خليني بس اغسل رجليك ولن تفهم الان ما انا اصنع سليمان الحكيم تامل في قصه الالم وقال لنا لكل شيء تحت السماوات وقت للموت وقت وللحياة وقت للولادة وقت للموت وقت للحزن وقت للفرح وقت للضحك وقت للبكاء وقت والناس بتتفرج على الدنيا اللي فيها الأبيض والأسود ومحدش فاهم ليه وساعة الواحد يبقى مبسوط وساعة يبقى حزين وهي دي الدنيا لكن بعد كده يقول حكمة كبيرة يقول الله صنع الكل حسنا في وقته هو عارف بيعمل ايه حتى لو احنا مش عارفين صنع الكل حسنا في وقته كل حاجة في ميعادها طيب احنا هنفهم امتى يقول بقى بقية الآية وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بدونها لا يستطيع الإنسان أن يفهم العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية يعني إيه يعني ربنا حاطط فينا سر نقدر لو دخلنا جوه نفسنا نفهم ربنا بيعمل ايه اسمه الأبدية لو الواحد دخل في داخله جعل الأبدية في قلبهم بدونها لا يستطيع الإنسان أن يدرك الإنس... العمل الذي يعمله الله من البداية للنهاية بمعنى لو الواحد بص على اليومين بتوع الدنيا دول لا يمكن يفهم ايه اللي بيحصل في الدنيا تحس ان الدنيا دي عشوائي وناس مبسوطة وناس حزينة وناس أغنياء وناس فقراء وناس بصحة وناس مرضى وما فيهاش عدل هو مفيش تفسير لده كله إنما لو عرفت سر الأبدية الحياة الأخرى من خلالها تقدر تفهم ايه اللي بيحصل هنا لو عرفت نصيب الأبرار اللي بيحتملوا ألمهم على الأرض تعرف أن ربنا عادل وتعرف أنه كان له قصد في كل مرار بيشوفوه على الأرض لو دخلت الأبدية وشفت مصير الأشرار تعرف أن الساعتين اللي بيتهنوا بيهم بالدنيا دول ما يجوش حاجة جنب المرار اللي هيشوفوه في الأبدية إذا اللي يدخل قلبه ويبحث في الأبدية يدرك العمل الذي يعمله الله من البداية للنهاية يقدر يفهم ربنا بيعمل ايه زي قصة الغني والعازر قصة الغني والعازر اللي يشوف المنظر طول ما هم عايشين يقول ربنا ظالم ويقول ليه يا رب ليه بتعمل كده ليه راجل عايش لنفسه أناني وغني ومرفه والغلبان على بيته على باب بيته الكلاب بتلحس القروح منتهى المرار والذل والفقر وهنا السؤال لغاية كده ملوش إجابة تعالى ندخل الأبدية ونتفرج اللي حكى لنا المسيح عنها تلاقي إيه لعازر يتعزى والغني يتعذب ولما الغني اعترض رب أبونا إبراهيم قال له إجابة جميلة قوي قال له أنت استوفيت خيراتك على الأرض ولعازر استوفى البلايا فهو الآن يتعذى وأنت الآن تتعذب بس دي مين يفهمها دي اللي رجله في الأبدية اللي شايف الوش التاني واحد من الكتاب شبه الدنيا دي تشبيه جميل قال احنا في الدنيا دي عاملين زي لوحة كنفة من ظهرها اللي يبص على لوحة مرسومة من ظهرها بالخيوط يلاقي خيوط منعك منعكشة ومكعبشة وملهاش أي معنى ملهاش أي منظر فالناس في الدنيا هنا تبص تحس انه اكيد ربنا مش عارف بيعمل ايه ايه اللي بيحصل ده انما لما نروح السماء او لو دخلنا في فكر الابدية هتتعدل الصورة هنشوف الصورة من وشها بقى فنلاقي انها صورة جميلة قوي وكل خيط في مكانه وكل حدث في مكانه بما فيه من المر والألم صنع الكل حسنا في وقته انما احنا مش شايفين كده طب نشوف ازاي جعل الابدية في قلبهم اللي يدخل قلبه بالتأمل بالصلاة بالاتحاد بالمسيح له المجد جعل الأبدية في قلبهم بدونها لا يستطيع الإنسان يدرك العمل الذي يصنعه الله من البداية للنهاية كأن أول إجابة لسؤال لماذا الألم نقول الله أعلم ما أبعد أحكامه عن الفحم إنما في إجابات تانية الكتاب قال في معرفة خدناها لضرورة الألم معلمنا بولس الرسول في سفر الأعمال في مرة مسكورة جموم رجموه لدرجة ظنوه مات وسابوه ميت طلعوا تلاميذه اتلموا حواليه شالوه لقوا فيه نفس دخلوه المدينة وهو مرجوم يعني ما فيهوش حتة سليمة مسافة يومين ثلاثة سد حيله دخل يوعظ وكانت ايه الوعظة اللي بيوعظها بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله يبقى هنا في دور للألم لماذا الألم لأن الألم قد يكون الطريق الوحيد المرصوف للسم أي طريق تاني ممكن تلاقي فيه حفر كتير طريق الألم أكتر طريق مستقيم للسم أكتر طريق معبد للأبدية بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله يمكن الضيقات دي اضطهادات تبقى حلوة أوي يمكن تبقى ظروف الحياة القاسية كويس يمكن يبقى ضيقات من المرض كويس يمكن ضيقات من الشغل والناس كل ده ممكن يكون هو اللي بيدخل الإنسان السم بنفس المعنى ربنا يسوع له المجد قال إن أراد أحد أن يكون لي تلميذا فلينكر ذاته ويحمل صليبه نفس المعنى يحمل صليبه يعني يعيش متألم اللي عاوز يبقى تلميذ للمسيح لازم يشيل الصليب يشيل الصليب يعني يقبل الألم في ناس كتيرة عاوزة تمشي ورا ربنا عشان ينجيها من الألام الفكرة دي مش صح كل المسيحيين دلوقتي عاوزين معجزات أول ما يحصل مشكلة أو ألم أو تجربة تلاقي كل الناس عاوزة معجزة طب هو ربنا بتاع المعجزات بس هو يقدر يعمل معجزات بس هو ما وعدناش بمعجزات ده قال في العالم سيكون لكم ضيق وقال كثيرة هي أحزان الصديقين هو ما وعدناش بمعجزات إنما وعدنا بألام وإذا كانت كل مشاكلنا تتحل بمعجزات يبقى احنا مش مسيحيين لا ده علامة المسيحي هو انه شايل صليبه هو انه قائم كأنه مذبوح يعني واقف على حيله وهو مذبوح زي المسيح له المجد وسط الآلام لكن منتصر هي دي علامة المسيح انه رافع راسه وسط الألم انه بيشكر وسط التجارب انما مش علامة المسيح المعجزة لا وفي ناس النهاردة لما ما يحصلهاش معجزة تزعل مع ربنا وربنا يكون شايف انه الألم ده هو الوسيلة الوحيدة اللي هتدخلهم السم وهم عمالين يقولوا له شيل الألم وهو شايف انه لو شال الألم هيشيل معاه الملكوت فما يستجبش والناس تزعل ويمكن تخاصم ربنا وربنا من محبته يقول مش هستجب مش هسمع له يا رب زعلانين منك ومخصمينك لانك ما جبتش معجزه ولو بس هي دي اللي هتدخلهم السماء خليهم المعجزات سهلة قوي عند ربنا أسهل حاجة معجزة إنما أصعب مأمورية قدام ربنا له المجد إنه يدخلنا السماء وهي دي اللي تشغله لكن إن كان على المعجزات سهل على ربنا قوي سهل قوي حكاية المعجزة على ربنا يبقى تاني إجابة لماذا الألم لأن ربنا قال لنا ادخلوا من الباب الضيق الباب الضيق هو اللي مدخل الملكوت وما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي إلى الهلاك وكثيرون يدخلون منه لكن ما أضيق الباب وأقرب شوفوا القرب كلمة صعبة وأقرب الطريق المؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه احنا لو واعيين صحيح وعندنا ايمان نقول له خلينا في الطريق الكرب حد يقدر يقول لربنا خليني في الكرب واحنا بنقول له ارفع لكن الشاطر يقول له ايوه يا رب ضيق ضيق عشان ابقى ضامن ان انا هتزنق وادخل لان ما اوسع الباب المؤدي الى الهلاك واحد من القديسين قال الانسان لما يصلي بدون الام يصلي كأنه غريب عن ربنا لكن لما يصلي وهو متألم يصلي وهو حبيب ربنا صلاتك وانت متألم وانت تعبان وانت مجرب صلاة ابن لابوه انما صلاتك وانت مرتاح ومش حاسس بأي حاجة صلاتك كغريب في سبب كمان قالوا الكتاب لماذا الألم أول مرة سمعنا عن الآلام في الكتاب المقدس كان في سفر التكوين بعد الخطية وكأن الألم لم يخلق مع الإنسان آدم وحواء لما اتخلقوا ما كانش فيه ألم في الموضوع وما كانش بيتعب حتى لكن أول ما وقع في الخطية سمعنا كلمة تعب كانت جديدة قال له قال لها بالتعب تلدين أولادا وقال لآدم بعرق وجهك تأكل خبزك وتنبت لك الأرض شوكا وحسكا ايه الحكاية مرار وألام اذا الألم دخل في ديل الخطية والخطية والألم مترابطين إلى حد كبير عشان كده تلاحظوا في كلامنا عن آلام السيد المسيح نقول ايه نقول آلامنا حملها وأوجاعنا تحملها وبعد كده نقول لأنه مجروح من أجل معاصينا مسحوق من أجل أثامنا إيه العلاقة ما هي المعاصي والأثام هي اللي جايبة الأحزان والآلام كل ده مرتبط ببعض الآلام اللي في حياتنا دي نتاج الخطية لكن بلاش حد يفتكر ان كل تجربة سببها خطية لا الفكرة دي مش صح لأنه في قصة المولود أعمى كان كانوا اليهود عندهم اعتقاد أن اللي يتولد بعاهة يبقى عامل عملة أو أبوه وأمه عاملين عملة فسألوا المسيح أهذا أخطأ أم أبواه حتى ولد أعمى قال لهم لا هذا أخطأ ولا أبواه مش معنى كده أن المولود أعمى ما غلطش عمره أو أبوه وأمه ما غلطوش إنما عاوز يقول ما فيش علاقة ما فيش علاقة بين العاهة اللي هو فيها والخطيئة لكن لتظهر أعمال الله فيه فمش كل ألم يجي يبقى في خطية إنما مجموع الآلام اللي في حياتنا سببها خطايانا بمعنى إيه يوحنا الدرجي له كلمة جميلة أبسطها وأقول إيه الإنسان المتواضع لما تأتيه محن وآلام يعتبرها أقل من استحقاقه يقول له يا رب اللي انت بتعمله فيا ده انا استاهل اكتر كتير قوي الانسان المتكبر لما تجيله الام وتجارب يقول له وانا كنت عملت ايه يعني وانا غلطت فيك قد ايه عشان تعمل فيا ده كله اما المتواضع اول ما تجيله الام يقول يقول له انا السبب يا رب خطيتي هي السبب انا طول عمري مقصر اصلا ده انا استاهل اكتر من اللي بتعمله فيا ده المتواضع ده اللي هيستفيد من التجربة إنما المتكبر يقف يتخانق مع ربنا يقول له وأنا كنت عملت إيه عشان تعمل فيا ده كله لأنه مش شايف خطاياه فالألم مرتبط بالخطية وكأن كل آلام الحياة دعوة للتوبة كل الآلام اللي في حياتنا تدعونا للتوبة والرجوع لله إن ما كانتش كل الآلام نتيجة للخطية إنما كل الآلام دعوة للتوبة وفي آلام بتبقى نتيجة مباشرة للخطية زي قصة المخلع اللي المسيح قال له لا تعود تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر كده ربط الخطية بالحالة اللي هو كان فيها مش كل ألم في حياتنا سببه خطية إنما كل ألم دعوة للتوبة يبقى لما نقول لماذا الألم نقول الأول ما أبعد أحكامه عن الفحص نقول كمان بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله نقول كمان أن الألم بيخلينا نرجع لربنا الألم كمان مش بس يخلينا نرجع لربنا الألم علاج للخطية وعلمنا بطرس له كلمة جميلة قوي في رسالته الأولى يقول لأن من تألم في الجسد كف عن الخطية ساعات يقولوها كف عن الخطية من تألم في الجسد تعال شوف واحد مثلا مشغول بالشهوات والدنيا هو بيتوجع تلاقي مفيش حاجة ليها طعم خلاص مفيش حاجة ليها طعم فين الشهوات اللي كان بيجري وراها خلاص هو بيتوجع فكأنه لأنه مش عارف يتوب ومش عارف يبطل الخطية الألم بيبطر الخطية بيخليه يكف عن الخطية غصب الهم والضيق والتجارب بتخليه غصب عنه ساعات يبطل خطايا من تألم في الجسد كف عن الخطية ياما تجارب عالجت الناس من أمراض روحية كتيرة قوي يبقى مرض جسدي إنما بيشفي قصاده مرض روحي يعني إيه مرض زي الكبرياء يبقى الواحد حاسس بنفسه وحاسس انه بيمشي الدنيا يمين وشمال وحاسس ان كلمته قوية وفعالة وبعدين يرقد ويتهزم من المرض وبعدين يلاقي نفسه لا عارف يمشي الدنيا ولا عارف يحرك نفسه حتى ويتكسر كبرياءه مهما كانش حد عارف يكسره وربنا خايف عليه يروح جهنم بالكبرياء ده فيقوم يبعت له هذا الألم عشان يكف عن الخطية إذا اتعلم الدرس يمكن يقوم ويكمل حياته وهو متواضع وإذا ما كانش له بقية في حياته يبقى جهزه للملكوت يبقى المرض الجسدي شفاه من مرض روحي محبة المال الناس ساعات تبقى الفلوس شغلها زيادة وطول ما هو بصحته عمال يجري يمين ويجري شمال ومفيش تجارب ومفيش ألام الفلوس شغلاه وتيجي التجربة من دول تخلي الفلوس تحت رجليه وتخلي كل الدنيا صغيرة في نظره بسبب الوجع بسبب التجربة بسبب الألم يبقى الألم عالجه كواه ساعات يسموه في كتب النسك المكاوي بتاعت ربنا بتكوي كانوا زمان يكووا الجروح فدي بتكوي الأمراض اللي ملهاش علاج واحد مش عارف يعالج نفسه من شهوات ومن كبرياء ومن أنانية ومن ذات ومن كرامة يبقى الألم هيعمل كده في مرة اتنين رهبان كانوا معديين جنب مقبرة كبيرة فلقوا أرملة تبكي بحرقة على وحيدها فالشيخ الكبير قال للراهب التلميذ قال له يا ابونا ايه ممكن يعزي الست دي قال له ولا حاجة مفيش حاجة في الدنيا ممكن تعزيها في وحيدها قال له شوف لما كناش نتوب بمثل هذه الدموع مش هنعرف نغلب الخطايا اللي حوالينا دي كلها شوفوا المعنى احنا محتاجين توبة بمثل هذه الدموع عشان نقدر ندوس على الخطايا والحفر اللي حوالينا الكتيرة دي اما كناش عارفين نوصل للدموع دي بتوبة صادقة يمكن نوصل لها بألام وبأوجاع سبب كمان قالوا الكتاب أن الألم مجال لعمل الله زي في قصة المولود أعمى لما قال لكن لتظهر أعمال الله فيه وفي مرة الثانية يقول في قصة العذر ليتمجد ابن الإنسان يعني الألام اللي في حياتنا مجال نشوف إيد ربنا ساعات في الأيام السهلة الواحد ما يعرفش يشوف ربنا إنما يمكن ما فيش كو ما فيش حد فيكم ما جربش إيد ربنا في الأيام الصعبة كل اللي داقوا الأيام المرة حسوا إن ربنا قريب واختبروه عن قرب وداقوا محبته وداقوا آيات ما كانوش ممكن يفهموها غير في التجارب داقوا يعني إيه يجرح ويعصب داقوا حاجات نظرية بالنسبة لناس كتير لكن اللي جاز وسط الآلام وسط التجارب يقول له فهمتك يا رب أنا فهمت حاجات كتير ما كنتش فاهمها لأن الألم مجال لعمل الله ربنا يشتغل في الآلام براحته ينظف الإنسان من جوه براحته ويصلح الظروف براحته ده حتى آلام الكنيسة مجال لعمل الله في الأيام اللي الكنيسة تعرضت لآلام شديدة قوي وضيقات كتيرة قوي كان ربنا واضح جدا في الأيام اللي الكنيسة كانت بتقدم شهداء بالآلاف كان كل يوم الكنيسة بتكبر ومؤمنين كتيرة بينضموا للكنيسة ايه الحكاية دي ألام وتجارب إنما مجال لعمل الله يتمجد الله في الألام يتمجد زي ايه ما سمعناش ان واحد زي بولس الرسول كان بيعمل معجزات عادي انما لما اصابه المرض وبقى بيشكي ربنا يقول له اشفيني بلاش فضايح يعني باب النجار مخلع انا بشفي كل الناس مش عارف اشفي نفسي كانت مناديل وعصائب بولس يعتقد انها كانت مناديل الصديد اللي بينزل منه ده تشفي الامراض وتخرج الشياطين مجال لعمل الله وهنا فكركم بالحوار اللي دار بين بولس وآلامه وربنا يسوع له المجد قال من جهة هذا الأمر تضرعت إلى الله ثلاث مرات أن يفارقني فقال لي إيه تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكبر خليك كده خليك كده عشان أعرف أستغل أنا عاوزك متألم عشان لما يجروك وانت كده غلبان أشتغل بيك براحتي وأعمل بيك معجزات براحتي وأفتح بيك بلاد و... وتفضل تقول ايه انا ما انا بل نعمة الله العاملة فيه انما لو انت بصحتك يمكن تفتكر ان انت اللي بتشتغل تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل ساعتها بولس فهم الدرس وقال كلمة حكمة قال لذلك اصر بالضعفات والضيقات والضرورات والاضطهادات لأني حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي بقى بينبسط بالضيقات كم واحد بينبسط بالضيقات كم واحد ممكن ينبسط بالاضطهادات هو فهم ان الجو ده ربنا بيشتغل فيه احد ربنا بيتحرك فيه بحرية بيعمل بيه انجازات ما كانش يمكن يعرف يعملها معاه لو هو مش في الألم ده إن كانت الآلام فرصة لعمل الله كمان لماذا الألم لأن الألم بنكسب من خلاله أكاليل أكاليل يمكن الواحد في حياته ما فيش جهادات توقفه قدام ربنا رصيد حب ربنا ضعيف عمل الخير في حياته قليل صلواته فتره يحسب غير أمين لكن الآية بتقول إن كنا غير أمناء هو يبقى أمينا طب يا رب هتعمل إيه مع الحالة دي الفاتر ده اللي مش جد اللي صلواته ضعيفة وبيزك بيزك كده في الطريق الروحي وبيجر رجليه جر ده هندخله السما ازاي ده انما ربنا يقول طب خلاص انا يعني اعصره شوية عشان لما يشكر في الالام احضر له اكليل ادي له مكافأة على الحتة دي ده اللي قاله الكتاب ان كنا نتألم معه نتمجد ايضا معه وآلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلم فينا كل الآلام اللي بنشوفها ليها أجر سماوي ليها مكافآت طيب مين مش عاوز المكافأة ومين مش عاوز أكاليل إذا كان ربنا يسمح لنا بألام نعتبرها رصيد في السماء لأن احنا حساباتنا كلها في السماء ضعيفة قوي هو قال لا اكنزوا في السماء واحنا حساباتنا على الأرض قد كده وحساباتنا في السماء يعني كلها عزير وغالب طب خلينا نعمل حساب ما كانش في حساب يمكن شوية الصبر في الآلام والشكر على التجارب يعمل لنا حساب عند ربنا الآباء القديسين كان ده مفهومهم دايما في الآلام إن لما تيجي آلام وأيام صعبة يبقوا فرحانين في داخلهم ويعتبروا إن هم كده مرضي عنهم ومقبولين عند ربنا والمكافأة في السماء بتزيد من ضمن الكلام الجميل اللي قاله يشوع بن صراخ في أيام البصخة هنا قال إيه الذهب يمحص بالنار والمختارين من الناس في آتون الذل أقرأها لكم تاني كلمة حكمة الذهب يمحص بالنار والمختارين من الناس في أتون الذل يعني لما ربنا يدخلك أتون الذل اعرف ان انت مختار انت مش ربنا غضبان عليك ولا زعلان منك ده انت من المختارين دي علامة كويسة انه دخلك اتون الذل الذهب يمحص بالنار والمختارون من الناس في اتون الذل نفس المعنى قاله معلمنا بطرس في رسالته الاولى لما قال ان احنا بنحب ربنا يسوع وان كنا مش شايفينه لكن بنحبه لاننا نؤمن بيه وساعتها قال إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة يجب لازم تحزنون قليلا طب ايه ليه يا رب يعني ما الحكاية ماشية حلو من غير تجارب يقول لا لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار توجد للمجد والكرامة عند استعلان يسوع المسيح يبقى في تزكية للإيمان وفي مجد وكرامة قدام الألام اللي بنقص بناخدها دي يبقى لما الواحد يقول ليه يا رب الألم يفتكر تاني أولا ما أبعد أحكامه عن الفحص ثانيا الآلام هي الباب الضيق اللي هيعبروا ويدخلوا السماء ثالثا أنا أستاهل الآلام لأني مخطئ ومليان خطايا كمان الآلام هت هتكففني عن الخطية أو هتشفيني من خطايا كتيرة الألم كمان فرصة ربنا يشتغل بحرية ويتمجد في حياتي أيضا الآلام أكاليل أكسبها في السماء فايدة تاني للألم لماذا الألم الألم يسموه القديسين مدرسة مدرسة الفضائل في فضائل مش ممكن الواحد يتعلمها من غير ألم زي الصبر مين يتعلم الصبر بدون ألم مين يتعلم كلمة احتمال دي إن ما كانش فيه ألام ده هي الألام هي اللي تديك إكليل الصبر وإكليل الاحتمال لكن بدون ألام هتحتمل إيه ما كل حاجة سهلة وبدون تجارب هتصبر على إيه لكن لما يبقى في ألم أديك خدت الصبر وخدت الاحتمال الألم والتجربة مش بس يدوا صبر يدوا كمان حكمة اللي ما دخلش في تجارب وألام مش حكيم إنما الإنسان اللي دخل في تجارب كتير وألام بيبقى اتعلم دروس كتير عشان كده نسمي ربنا يسوع له كل المجد مختبر الحزن رجل أوجاع وفيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين طبعا مش معناه ربنا يسوع إنسان عادي إنما هو إلهنا وربنا ومخلصنا يسوع المسيح لكن بيورينا إنه ما منعش نفسه من الألم جه جاز الألم ويمكن تفوق علينا كلنا في الألم محدش فينا هيقدر يقول لربنا أنا تعبت أكتر منك يقول له انت ما خدتش بالك من الصليب ولا ايه ما خدتش بالك من اسبوع الالام فالالم مدرسه لما الواحد يتجرب بيتعلم حكمه وبيتعلم صبر الالم بيح... بيعلمك درس ازاي تحب الناس وتحس بالناس المجربه يمكن اللي ما جربش المرض ما يحسش بمشاعر المريض واللي ما جربش الفقر ما يحسش بمشاعر الفقير واللي ما جربش الفشل ما يحسش بمشاعر الفاشل يقوم ربنا يدخلنا في الحاجات دي عشان يدينا حكمة تبقى حنين على الناس الفاشلة أو اللي بتتعرض لفشل أو حزن أو مرض لأنك دقت والدوقة دي علمتك حكمة وخلتك حنين على الناس كمان مدرسة الألم بتعلم الواحد الصلاة الدائمة آية زي صلوا بلا انقطاع دي يمكن ولا واحد فينا بينجح فيها لأن احنا بننام وبناكل وبنكلم بعض وبننسى نفسنا وننشغل بالدنيا لكن تصور معايا واحد بيتوجع على طول تلاقي على لسانه يا رب يا رب يا رب غصب عنه بيصلي بلا انقطاع بسبب الألم لدرجة واحد من القديسين رايحين مرة يباركوا له انه خف من مرض فلقوه بيبكي قالوا له بعد الشر المرض رجع قال لهم لا قالوا له امال بتبكي ليه قال لهم ما هو عشان ما رجعش قالوا له يعني ايه قال لهم طول ما انا كنت تعبان ما كنتش ببطل اصرخ اقول يا رب يسوع المسيح ارحمني من ساعة ما خفيت بقيت انام نوم عميق فبنسى اصلي ما كانش بيجي لي نوم من كتر الصراخ لربنا يبقى الصلاة الدائمة دي هيتعلمها الواحد ازاي من غير تجارب وآلام والصلاة الدائمة دي تدي استنارة وتدي نقاوة وتدي بركات ملهاش آخر يبقى الآلام مدرسة لفضائل كثيرة نقطة كمان نقولها في لماذا الألم الألم هو أصدق تعبير للحب عشان كده المسيح قدام عينينا كده متألم لأنه لو ربنا قال بحبكم هنقول زي في ملاخي كده زي اليهود اللي كان لسانهم طويل ربنا قال لهم أحببتكم قالوا له بما أحببتنا كان عندهم نوع من الجسارة كده قلة الذوق يعني قال لهم بحبكم قالوا له على إيه يعني عملت إيه زيادة يمكن اليهود قبل المسيح هم كانوا بيقولوا كده بالرغم ان هم عمل لهم كتير قوي انما احنا نقول ايه بعد الصليب بقى لما يقول احببتكم نقدر نقول له بما احببتنا يقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به او في هذه هي المحبة ان احنا شفنا المسيح مصلوب ليس لاحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل احبائه حتى ان القديسين قالوا يمكن المسيح اختار الصليب مخصوص عشان يورينا الحب بالشكل ده يقول شوفوا الحضن ما بيتقفلش ازاي بحبكم الى اخر الظهر والى الابد رحمته فالالم اصدق تعبير للحب سهل قوي تقول لواحد بحبك بس صعب تتعب معاه وصعب تشيل الهم معاه وصعب تشاركه الامه والأصعب من ده كله إنك تقول له هات همك بدالك وخليك أنت بلا هم محدش يقدر يعملها دي غير ربنا يسوع له المجد فكما أن ربنا يسوع له كل المجد عبر عن محبته بالآلام بيسمح لنا بآلام عشان نعبر بيها عن محبتنا ليه لو أنا كل شوية أقول له شيل يا رب الألم كأني بقول له مش بحبك انما لما اقول له مقبوله من ايدك يا رب كتر خيرك على كل اللي بتعمله برضه بحبك مهما قطعتني حتت او كده يقول لي هو ده الحب تمام انا كده مصدق انك بتحبني اغسطينوس كان له تامل جميل لما سالوه ليه ربنا سايب لنا شويه جهادات واتعاب والام على الارض ان كان عمل ده كله ما كان يكمل جميله وما يسيب لناش اي حاجه نعملها وخلاص قال لا ده هو العريس لما يدي العروسة هدايا ورا بعض ورا بعض ورا بعض العروسة في الآخر تبقى مكبوسة وحزينة لأنها مش عارفة ترد حاجة فيقوم يديها فرصة ترد فاحنا ككنيسة عروسة عندنا فرصة نرد الحب طب نرد ازاي شوية الألام اللي هنشيلها من أجل المسيح ما تجيش حاجة في ألام ربنا يسوع له المجد بس تعبير حب لما يجي واحد شايل قلم طويل كده يقدم جسد ذبيحة حب يقول له يا رب مش عارف اقول لك ايه جنب صليبك بس اهو انت اديتني مرض عشرين تلاتين سنة شلته بشكر عشان اقول لك دي هدية حطها تحت صليبك واحد فقد ناس فقد ناس غاليين يقول له يا رب انا بقدم لك الغاليين دول ذبيحة حب قدامك قصاد صليبك واحد عاش في ظروف قاسية طول حياته يقول له ربنا قبلت كل الظروف دي بشكر عشان أقدمها لك قصاد آلام صليبك اقبلني بيها يأتي الشهداء حاملين عذابتهم ويأتي الصديقون حاملين أتعابهم أو فضائلهم ويأتي إذن الله في مجده عشان يجازي كل واحد حسب عمله طب احنا لو ما سمح لناش بآلام هندخل السماء ايدينا فاضية ايه اللي هندخل بيه هنقول له حضرنا البصخة في التكييف طب هو ده آلام ايه دي فين الآلام اللي, اللي عليها القيمة اللي تخلينا منظرنا حلو قدام ربنا الألم أصدق تعبير للحب آخر حاجة أقولها لماذا الألم أنه الألم اللي بيسمح بيه ربنا للناس في الدنيا بيدي فرصة لناس كتيرة قوي تعمل عمل رحمة وتدخل السماء على حس هذا الألم تصوروا معايا ان الدنيا ما فيهاش مرض وما فيهاش فقراء وما فيهاش مساجين طب احنا نروح السماء ازاي كده فين كنت جوعانا وكنت عريانا وكنت عطشانا وكنت مسجونا وكنت ما هي دي سكة الملكوت لو الدنيا ما فيهاش الالام دي طب امال احنا هندخل السماء ازاي لكن الالام اللي ماليه الدنيا دي كلها بتدينا احنا فرصه نستغل الالام دي ونكسب على حسها وننفذ وصايا ربنا ونحمل بعضنا أثقال بعض آية جميلة أوي يقولها بولس في غلطية يقول احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح يعني المسيح له ناموس أيوة له ناموس بس مش ناموس حرفي زي بتاع اليهود لكن له شريعة تتممها وتخلصها وتلخصها في كلمة آية واحدة ايه دي احملوا بعضكم أثقال بعض شوف مين شايل شيلة تقيلة وروح حط كتفك معاه إن كان فقير إن كان مريض إن كان متألم شيل معاه طب لو ما كانش فيه ألام مش هتعرف تتمم ناموس المسيح أبدا ومش هتكسب أكاليل إذا نحن نشكر الله على الآلام اللي في حياتنا لأن وإن كنا لا نفهم كل شيء وما أبعد أحكامه عن الفحص لكننا نؤمن أن الباب الضيق هو طريق الملكوت ونثق أن الآلام اللي بيعملها ربنا فينا أقل من استحقاق خطايانا ونؤمن أن الألم فرصة نكف بها عن الخطية ونرجع بها لربنا ونتعامل مع الألم كمدرسة للفضائل وفرصة نكسب بها أكاليل كمان الألم هيدينا فرصة نعبر عن حبنا لربنا بصدق وأخيرا الآلام تعطينا فرصة تطبيق الوصايا اللي تدخلنا ملكوت الله يعطينا حياة مقدسة له كل مجد وكرامة في كنيسته إلى الأبد آمين